مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث
عن أهمية القلب في الحياة الروحية. الحياة الروحية ليست شكليات ولا ممارسات خارجية ولكن هي تتلخص في كلمة واحدة هي القلب. عشان كده ربنا قال يا ابني اعطيني قلبك. ادي ربنا قلبك. قال اعطيني قلبك ولتلاحظ عيناك طرقي. اول ما تديله قلبك تلاقي تلاقي عينيك بتلاحظ طرق الله المهم في قلبك ربنا مش عايزك تقف كل شوية وتصلي أو تسجد من غير قلب ده قلب تبقى كويسة من غير قلب ربنا ما يقبلهاش ربنا ما يقبلهاش لأنه مرة قال هذا الشعب يعبدني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني بعيد العبادة اللي من غير قلب ربنا ما يقبلهاش وبيتكلم على العبادة اللي من غير قلب قال حين تبسطون أيديكم أستر وجهه وجهي عنكم وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع أيديكم ملآنة دما ربنا عايز قلب طاهر الصلاة القوية الصلاة المستجابة هي الصلاة التي تصدر من قلب طاهر عشان كده قال صلاة الأشرار مكرها للرب القلب هو كل حاجة ولذلك الكتاب بيقول بكل تحفظ احفظ قلبك لأن منه مخارج الحياة وفي آية لطيفة في المزمور بتقول إيه كل مجد ابنة الملك من داخل كل مجد ابنة الملك من داخل مع إنها مشتملة بأطراف موشاة بالذهب ومزينة بأنواع كثيرة لكن مجدها فين؟ في الداخل في القلب من جوه الله هو وازن القلوب وهو فاحص القلوب والحاجات الشكلية من بره ما بتخلش عليه هو عايز قلبك من جوه جواه ايه عايز قلبك من جوه جواه ايه ربنا يهمه مشاعرك من جوه رغبات قلبك شهوات قلبك نيات قلبك هو اللي عايزه جايز واحد يترك الخطيه من بره وهو بيحبها في قلبه من جوه تبقى لسه خاطئ بس خطية قلب وفكركم الإنسان اللي ما بياكلش السمك كل أربع والجمعة ويقعد يشتهي السمك ما اسموش قلبه من جوه مسمك مش مظبوط من بره ما بيرتكبش الخطية ومن جوه بيشتهيها يبقى لسه مش توبة حقيقية التوبة الحقيقية مش هي انك انت تبطل الخطيه التوبه الحقيقيه ان قلبك يتغير من جوه قلبك يتغير من جوه ليه قال ارجعوا الي بكل قلوبكم ارجعوا الي بكل قلوبكم مش ترجع اليه من بره وانت من جوه هو كويس انك ما تعملش خطيه اسمها خطوه لكن ما تعتبرش التوبة الكاملة التوبة الكاملة زي ما قال القديسين استبدال شهوة بشهوة بدل ما تشتهي العالم يشتهي ربنا بدل ما تشتهي شهوات الجسد يشتهي شهوات الروح استبدال شهوة بشهوة وتتم داخل القلب دي التوبة الحقيقية القلب ب... له علاقة مع حاجات كتيرة خالص يعني القلب مثلا هو والفكر بيشتغلوا سوا في شركة مع بعض لما يكون قلبك فيه شهوة خطية تلاقي شهوة الخطية جت في فكرك وشهوة الخطية جت في نيتك وربما شهوة الخطية جت في حواسك وبانت في عينيك وبانت في حركاتك وربما الخطية طلعت في لسانك وكل ازاي بقى بيقول الإنسان الصالح من كنز قلبه الصالح يخرج الصلاح والإنسان الشرير من كنز قلبه الشرير يخرج الشر مش ممكن تجيلك أفكار شريرة إلا لو كان قلبك فيه قابلية ليها لو قلبك ما فيهوش قابلية ترفضها على طول لو يجي فكر محاربة من بره ترفضه على طول ما تقبلوش هو القلب هو الحكم على كل حاجة إنسان يغضب يبقى قلبه فيه غضب يتنرفز يبقى قلبه فيه نرفزة يشتم يبقى قلبه فيه شتيمة يقول كلام كراهية يبقى قلبه فيه كراهية يقول إدانة للآخرين يبقى قلبه هو اللي بيدين الخطية أصلا جوه القلب قبل ما تطلع بره ما هو في إنسان بتبقى الخطية جوه قلبه ويكتمها ما بتطلعش لكن اللي جوه قلبه وبتطلع يعني خلاص فاضت زادت وغطت على رأي المثل مش قادر واحد يتكلم كلام قسوة يبقى قلبه فيه قسوة تقول لا بس ده بيتكلم كده وبيغضب كده لكن قلبه أبيض لا يا حبيبي لو قلبه أبيض تبقى ألفاظه بيضاء لو قلبه أبيض تبقى ألفاظه بيضاء لأن من فضلة القلب يتكلم اللسان من فضلة القلب يتكلم اللسان فالقلب له علاقة بالفكر وله علاقة باللسان مش ممكن واحد يقول كلمة غلط من لسانه وما يكونش الغلط موجود جوه قلبه لما انت تتريق على واحد بلسانك يبقى معناها ما بتحترموش جوه في قلبك لو تحترمه جوه في قلبك مش ممكن ابدا تتريق بلسانك لما تمسك سيرة واحد بلسانك معناها ما بتحبوش جوه قلبك لو بتحبه في القلب ما تمسكش سيرته قصاد الناس القلب هو كل حاجة العجيبة إن الناس لما بيروحوا يعترفوا يعترف بخطية اللسان بخطية النظر بخطية الحواس ما بيعترفش بخطية القلب والحاجات دي جت منين؟ ما هي جاية من القلب كله جاي من القلب وبيتعاونوا مع بعض يعني ايه يتعاونوا مع بعض يعني الواحد منهم ممكن يبقى سبب ونتيجة لما أفكار شريرة تفكر فيها تلاقي الأفكار تجيب لك مشاعر في قلبك ولما يكون عندك مشاعر في قلبك تطلع من المشاعر دي أفكار هما الاتنين يشتغلوا مع بعض المشاعر تجيب أف... المشاعر تجيب أفكار والأفكار تجيب مشاعر والإنسان يبصوف لبعض يمشوف لبعض يبقى لما تعالج تعالج الاتنين مع بعض يقول ازاي اعالج خطايا الفكر اقول لك عالج معاها خطايا القلب هات الاتنين مع بعض القلب هو المهم عشان كده احنا بنصلي ونقول قلبا نقيا اخلق فيا يا الله قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدته في احشائي لأن لما يحط لك قلب نقي كل تصرفاتك تبقى نقية ولذلك يجي القديس أغسطينوس لما يتكلم عن محبة ربنا يقول لك تحب ربنا وبعد كده افعل ما تشاء لأن ما دام قلبك نقي تصرفاتك هتبقى نقية وساعات التوبة يقول فيها قلبا جديدا قلبا ايه جديدا يعني ربنا يديك قلب جديد مش في واحد بيكون تعبان بيعملوا له عمليه زرع قلب عارفين يعني ايه زرع قلب يعني في قلب تعبان بيغيروا له شريان في قلب تعبان بيغيروا له شريان تاني في قلب يعني شطب خالص يشيلوا القلب بحاله ويجيبوا له قلب جديد قلب جديد يكون واحد لسه ميت دلوقتي على طول وقلبه لسه سخن ياخدوه على طول كده ويركبوه له اسمه زرع قلب في انسان بيعملوا له زرع قلب وانسان بيعملوا له زرع كلى وانسان بيعملوا له زرع كبد حاجه جديده بتتحط له فربنا بيقول في سفر حزقيال النبي اخذ منكم القلب الحجر واحط بداله قلب لحم اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديده اعطيكم قلبا جديدا وروحا جديدا يعني القلب اللي تعبته الشهوات وتعبته القسوة وتعبته الأفكار وأصبح مهلهل كده لا ينفع فيه تغيير شريان ولا وريد ده عايز يتغير بحاله كده ربنا يديله قلب جديد يقول له يا رب اديني قلب جديد مشاعر من نوع جديد أو عواطف من نوع جديد تفكر بطريقة جديدة لما قلبك يتصلح تتصلح مشاعرك تتصلح نياتك تتصلح أفكارك تتصلح حواسك كله صدقوني حتى الإلحاد سببه القلب الإلحاد يعني واحد ينكر وجود الله عشان كده الكتاب يقول إيه قال الجاهل في قلبه ليس إله عارفين أول خطية في العالم كانت خطية إيه؟ كانت خطية قلب يقول ما احنا بنقول خطية كبرياء أقول لك أيوة كبرياء في القلب تلاقوها في أشعية 14 آية 13 و14 ربنا بيتكلم على الشيطان يقول له وأنت قلت في قلبك وأنت إيه؟ قلت في قلبك أصعد إلى السماء أرفع كرسي فوق كواكب الله أصير مثل العلي خطية جوه قلبه خطية جوه قلبه حتى لو ما طلعتش بره ساعات الواحد في قلبه يفكر بالخطية لا لسانه اتكلم قاعد ساكت من بره زي مثلا ايه لما الفريسي دعا المسيح لبيته وجات المرأة الخاطئة بللت قدميه بدموعها ومسحتهما بشعر رأسه الكتاب يقول ايه قال الفريسي في قلبه قال في قلبه لو كان هذا الانسان نبيا لعلم من هذه المراه وما حالها انها لخاطئه فالمسيح رد على قلبه قال له اسمع سمعان عندي كلمه اقولها لك الراجل ما فتحش بقه لكن المسيح بيرد على ايه على اللي جوه قلبه وشرح برضه لما المسيح قال للراجل المفلوج اللي حملوه أربع أشخاص قال له مغفورة لك خطاياك تدمدم الكتبة والفريسيون في قلوبهم وقال له من هذا الذي يتكلم بتجديف لا يغفر الخطايا إلا الله وحده فربنا رد على اللي في قلوبهم يعني مش رد على الكلام اللي قالوه رد على اللي جوه قلوبهم لأن جوه قلبه في خطية معينة عايزة علاج فاكركم خطية قايين كانت إيه؟ تقول لي قتل، أقول لك ما بدأتش بالقتل. بدأت في الأول من جوه، اغتص في قلبه، تعب في قلبه من جوه، وبدأ في قلبه من جوه عايز يقتل. عشان كده ربنا قال له في خطية رابضة وإليك اشتياقها وأنت تسود عليها. يعني الخطية موجودة وأنت مشتاق إليها. عايز تسفك دم عايز تقتل جواك لسه جواك وانت تسود عليها لسه مسيطر على الخطيه الخطيه ما غلبتكش خلي بالك من نفسك كتير قوي ساعات الخطيه بتبقى جوه قلوبنا ساعات من بره لا عملنا خطيه ولا حاجه لكن الخطيه جوه القلب اشتغل ولسه بنسود عليها ما طلعتش بره لكن جوه موجوده جوه صلح قلبك من جوه ما تنتظرش لما الخطية تسيطر عليك وقلبك خلاص سلم الخطية مسيطرة عليك مسيطرة على مشاعره مسيطرة على حواسه بيغلي من جوه خلي بالك من قلبك في الأول حتى وصايا ربنا ما قالش الوصايا تكون في فكرك في ذهنك على لسانك لا ده داود النبي بيقول خبأت كلامك في قلبي خليت الوصية تبقى جوه قلبي جوه قلبي خبيتها في قلبي يعني ايه يعني يعني الوصية دي اتصلت بمشاعري ورغباتي وبقت جوايا ولذلك ربنا في سفر التثنية يقول ايه ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك في الاول الوصيه تخش جوه قلبك في الاول بتخش في ودانك وبعدين بتخش في عقلك وبعدين تنزل من عقلك على قلبك وبعدين تسكن هناك على طول لو قعدت في ودانك ممكن تروح ولو في فكرك بس ممكن تروح لكن جوه قلبك ما تروحش دي بقت محفوظة جوه المشاعر توصل لحب الوصية فالكتاب مش يقول لنا بس نقرا الوصية أو نذاكر الوصية أو نحفظ الوصية ده مفروض نحب الوصية أحببت كلامك أحببت وصاياك وصاياك هي لهجة قاعد يشتغل بيها لكن الناس اللي كل علاقتهم بربنا علاقة من بره طب العلاقة من ربنا بره دي تعمل ايه؟ يقول لك لا ده انا الكتاب المقدس ده انا حافظه صم اقعد اقرا فيه ليل ونهار اقول له المهم يخش جوه قلبك يعني ايه يخش جوه قلبك؟ زي ما يقول له ان كلامك احلى من العسل والشهد في فمك عبدك احبه واحد بيحب الوصيه الوصيه عنده دي احلى من العسل والشهد فرحت بكلامك كمن وجد غنائم كثيره الفرح دي حاجه في القلب واحد فرحان بكلام ربنا الكنيسه فرحت بالقائلين لي الى بيت الرب نزل يعني موجوده جوه القلب في الاول احنا علاقتنا بربنا تبقى علاقه خارجيه كده بس طب ودي تنفع بايه دي لازم علاقه قلب من جوه شوفوا ربنا يسوع المسيح في يوحنا 17 بيقول للاب ايه؟ بيقول له على تلاميذه يعني بيقول له عرفتهم اسمك وسأعرفهم عرفتهم اسمك وسأعرفهم ليكون فيهم الحب الذي أحببتني به وأكون أنا فيهم يعني مش بس واحد يعرف ربنا وبس ده يعرف ربنا ليكون فيه الحب يا ما ناس يعرفوا ربنا بالاسم لكن ربنا ما دخلش جوه القلب لسه لسه واقف على باب القلب بيقرع وبيقول افتح لي تعرفوا معرفة شكلية يبقى لسه ما وصلتش القلب طب واحد بيسأل يا أبا الناس صوت خلصت طب وخلصت خلصت ويجوا الملائكة يقولوا له الراجل ده ما صلاش النهارده ليه؟ يقول ده أنا قلت أبدا الذي يقول له ما سمعناش ما وصلتناش ليه ما وصلتناش؟ لأن الصلاة ما خرجتش من قلبك. الصلاة الوحيدة التي تصل إلى الله هي الصلاة التي تخرج من القلب. بتصلي والصلاة ما وصلتش لربنا لأنها ما خرجتش من قلبك. بتدفع العشور. والملائكة يقولوا لبعضهم الراجل ده ما دفعش العشور الشهر ده ليه؟ يقول لهم صدقوني دفعت يقولوا ما وصلتناش ليه؟ لأنك ما دفعتهاش من قلبك مطلوب مني العشور وادفع العشور ازاي لما انا محتاج للفلوس ادفع منين يا رب هو لازم ادفع العشور ما ربنا عارف ان انا معذور هو المعذور يدفع العشور وتقعد تدمدم وبعدين تقول انا عارف اهو مصيري ادفع وبس وتدفع وانت متضايق وزهقان من اجل ان في وصيه وخد يلا وما توصلش لربنا وما توصلش لربنا ما وصلتش ليه؟ لأنك ما دفعتهاش من قلبك لأنك ما دفعتهاش من قلبك طلعت من جيبك لكن ما طلعتش من قلبك طلعت من جيبك لكن ما طلعتش من قلبك ما في واحد بيدفع بسبب الإحراج محرج غصب عنه أو بسبب الكسوف مكسوف غصب عنه لكن بيغلي من جوه بيغلي يكون في تبرعات واحد يقول له كلهم اتبرعوا ما عدا انت ما تدفع يقول له حاضر حاضر هدفع ويصهد يقول له ما دفعتش ليه بتدفع حاضر ويطلع الفلوس من جيبه كأن واحد بيشرحه بالسكينة كده دي ت- توصل لربنا ما وصلتش ليه ما وصلتش لأنها ما خرجتش من قلبك ما وصلتش لأنها ما خرجتش من قلبك القلب تلاقي فيه كل المشاعر الطيبة والرديئة الحنو جوه القلب والقسوة جوه القلب إنسان بيعامل غيره بحنو لأن قلبه فيه حنو بيعامل غيره بقسوة لأن قلبه فيه قسوة القلب فيه الكبرياء وفيه الاتضاع الكبرياء في الأول خطية قلب والاتضاع فضيلة قلب الكبرياء تخش جوه القلب وبعدين أول ما تخش جوه القلب تطلع على الوش تبان في العينين نظرة كبرياء مناخيره فوق طب ومناخيره دي جت ازاي في الأول قلبه هو اللي رفع مناخيره يقول لك مناخيره في السماء ما بدأتش من مناخيره بدأت جوه قلبه تبص تلاقيه يقعد في حتة يروح حاطط له رجل على القلب هي بدأت خطية الكبرياء في رجله بدأت في قلبه يمشي كده يمشي في الأرض مرحا يختال اختيالا يكون طاووسا ليه قلبه من جوه اتغير واحد يقابلك مش المقابلة بتاع زمان مش الوش بتاع زمان مش اللهجة بتاع زمان مش الأحضان بتاع زمان ليه قلبه اتغير مش تقول له معاملتك اتغيرت قلبه اتغير واحد زن في ودانه وقال له فلان بيعمل فيك وبيسوي فيك وانا سمعت وبيدبر وبيعمل فالكلام اللي راح ودانه وصل لقلبه فتعب من جوه قبل تقول له اهلا ازيك يا فلان يقول لك اهلا وسهلا الله مش هي دي اللهجه القلب اتغير ومن اللهجه اتغيرت ازاي حالك انا مشتاق لك قوي يقول لك متشكر خالص مالك مكتوم كده القلب من جوه اتغير القلب من جوه اتغير كل علاقة مع الناس سببها القلب من جوه لما واحد قلبه يتقلب تبان في تصرفاته لأن حدثت قلبه جوه القلب كل المعاملات كده الإيمان والشك الإيمان جوه القلب والشك جوه القلب ما في واحد يمسك الصليب ويرشم الصليب لكن ما عندوش الإيمان القوي برشمة الصليب زي واحد تاني واحد يكون ماشي في مكان وخايف يروح راشم نفسه بالصليب بكل إيمان تلاقي قلبه من جوه زال منه كل خوف لكن لو يرشم الصليب بصوابعه من غير ما قلبه فيه الإيمان بالصليب ما بيجرالوش حاجة واحد بيزور قديسين ويطلب شفاعتهم بكل قلبه تحصل له المعجزه بيروح يطلب الشفاعه وما عندوش ايمان في قلبه ما بيحصلوش حاجه يبقى الحكايه جايه منين جايه من القلب من جوه جايه من القلب واحد قلبه قوي واحد خواف فاكر الخواف اللي بيرتعش ده ال- الرعشه دي جات له في ايديه هو عنده ضغط ولا عنده لا ده الخوف جاي من قلبه هتلاقي طلع في جسمه طلع في وشه طلع في حركاته في عينيه في كلامه يتكلم يتلجلج عينيه زي ما في ليه قلبه من جوه مليان خوف الانسان الشديد يبقى قلبه حديدي من جوه قوي من جوه شوفوا الكتاب بيقول ايه تقوى وليتشدد قلبك وانتظر ربك مش من بره قلبك شديد من جوه زي الحديد تلاقي اللي قلبه شديد ولا يهمه الدنيا تقوم وتقعد تغرب تشرق تطلع تنزل هو هو قلبه حديد وفي واحد قلبه زي العصافير عارف العصفورة لو عملت كده تلاقيها طارت مرة تانية حتى لو بصيت كده تلاقيها طارت طارت. في واحد قلبه زي العصافير أقل حاجة تطيره الفرح والحزن ما هو جوه القلب القلب فيه الحب والبغضة وجايز تحب ربنا ومش ماشي في طريقه لأن في محبة تانية دخلت جوه قلبك فبقى في صراع جوه القلب في معركة جوه القلب في معركة إيه جوه القلب وساعات نتيجة المعركة دي تلاقي القلب متقلب ومتردد ويوم في العالي ويوم في الواطي وزي ما بيقول إيليا النبي إلى متى تعرجون بين الفرقتين ده قلب مهزوز قلب مهزوز مش ثابت لذلك في مزمور 56 ثاني مزمور في صلاة الساعة السادسة يقول ثابت قلبي يا الله ثابت قلبي قلب ثابت مش متزعزع مش متردد يقول ايه في آية مشهورة في كورنثوس الأولى 15 58 يا ريت تحفظوها دي كورنثوس الأولى 15 58 يقول إيه؟ كونوا راسخين غير متزعزعين مكثرين في عمل الرب كل حين عالمين أن تعبكم ليس باطلا في الرب كونوا راسخين غير متزعزعين أجيب لكم مثل من القلب الراسخ الذي لا يتزعزع الشهداء ياما مغريات عرضوها للشهداء كنا ان الواحد يتلحلح يمين شمال مش ممكن ثابت زي الجبل م- مخاوف وتخويفات وتهديدات والشهيد قلبه زي الجبل نديك مفيش فايدة نعمل فيك مفيش فايدة عذابات مفيش فايدة يقطع له صباع يشيل له سنة يقطع له عضو من أعضائه مفيش فايدة قلب ثابت في الإيمان لا يتزعزع ده القلب الثابت الذي لا يتردد ولا يتحول ولا يتغير ولا تؤثر فيه المؤثرات الخارجية علاقته بربنا الجو الخارجي ده ما يأثرش فيه أبدا ما يعملوش حاجة هو زي ما هو طلعت نزلت زي ما هو لا الحروب تتعبه ولا العثرات تتعبه واحد يقول له يا رب أنا أعاهدك عهدا لا رجعة فيه اني اعمل واسوي خلاص الخطيه دي كانت زمان يا رب كانت زمان زمان زمان دلوقتي نبتدي حياه جديده يقول لي نبتدي حياه جديده بعد شويه يجي له اغراء من بره يجي له حرب من بره يتهز وبعد ما يتهز يبتدي يناقش الموضوع من اول وجديد وبعد كده يقول له معلش ارحمني يا رب انا ضعيف ضعيف ايه خليك راجل ايه اللي ضعيف دي ساعات القلب يعوز والإرادة لا القلب القوي يقدر يكون له إرادة قوية وعزيمة قوية لما القلب يضعف الإرادة تضعف زي ما بيقول الرسول الخير الذي أريده هو اللي ما بعملوش والشر الذي لست أريده إياه أفعل ليه؟ لست افعله انا بل الخطيه الساكنه فيا ساكنه فين في قلبه من جوه واحد قلبه زي الحديد تجيب له شعلة نار الحديد حديد واحد قلبه زي السبرتو تقرب له حتة نار تلاقيش دعم ايه نوعيته كده نوعية طياري في واحد نوعه طياري كده لما بيجوا يقسموه في انواع الناس يقول لك طبعه هوائي طبعه ايه هوائي اللي طبعه هوائي يعني معاهم معاهم عليهم عليهم زي بقول لك مطرح ما ترسي دقلها اهو ماشي ده قلبه مش ثابت ده ده قلبه مش ثابت قلبه هوائي الناس الجبابرة قلبهم قوي دانيال النبي أخذ أثيرا في بلاد الفرس وبعدين بيعملوا ذبائح واللحوم بتاعتهم هي ما قدمت للذبائح فبيقول ايه الكتاب اما دانيال اما دانيال فوضع في قلبه انه لا يتنجس بقطايب الملك ولا بخمر مشروبه لا ياكل من اكلهم ولا يشرب من شربهم طب ده انتوا اسراء حرب وعايزينكم تسمنوا قال له لا جرب الدين القطاني لكن مش ممكن ناكل من الحاجات وفعلا وضع في قلبه نفس ما في انسان يوضع في قلبه وما ينفذش اهو وعود ووعود وعهود وعهود على ما فيش يا ما ندري يندر ويرجع فيه ويا ما عهد مع ربنا يتعهد ويرجع فيه ويا ما تصميم يقوله ويرجع فيه و- كلام قلبه هوائي وعهوده ليست من أعماق القلب عارفين التوبة اللي تيجي من أعماق القلب لا رجعة فيها ماشية مظبوط تقول طب ازاي أغير قلبي أولا لازم تقتنع بالخير وتقتنع بربنا ويكون عندك فهم سليم للأبدية وللحياة الدنيا تعرف ان الارض دي باطل للاباطيل والكل باطل وتعرف ان ابديتك اهم كل حاجه وتقرا سفر الجامعه مره ومرتين وثلاثه تكون مقتنع ثانيا بيقول لك ايه تجددوا عن شكلكم بتغيير اذهانكم يعني ايه بتغيير اذهانكم يعني فكرك يتغير تبتدي تاخد عن الامور فكره ثانيه لازم من جوه تكون مبني على أسس سليمة في إنسان هدفه في الحياة اللذة طب ما هو ما دام هدفه اللذة يبقى قلبه هيمشي غلط في واحد هدفه في الحياة المصلحة المادية الغنى الشهرة المركز برضه القلب هيمشي غلط لكن لو هدفك ربنا والأبدية مش ممكن قلبك يمشي غلط لو هدفك ربنا والأبدية هو عيبنا ان احنا اهدافنا كلها اهداف عالميه عشان كده القلب مش ماشي مظبوط الانسان اللي يقول لك ساعه لقلبك وساعه لربك دي معناها ايه معناها انه ملهوش مبدا ثابت ومعناها ان الخير مش ثابت فيه ومعناها ان ان ربنا في حته وقلبه في حته ربنا في حته وقلبه في حته عشان كده بيقول لك ساعه لربك وساعه لقلبك الله طب ما هي- ما هو لو ربنا في قلبك يبقى الساعة اللي بتديها لربك هي اللي بتديها لقلبك واللي بتديها لقلبك هي اللي بتديها لربك لكن ساعة لقلبك ساعة لربك معناها قلبك في حتة وربك في حتة طب وده كلام يقبله واحد ويبقى الساعة اللي بتديها لربك ساعة مش من قلبك الحكاية كلها غلط يعني المثل من أوله لآخره غلط تقول لي يا رب هديك ساعة بس مش من جوه قلبك يقول لك مش عايز خليها لك يقول لك مش عايزها ايه خليها لك ونعمل بيها ايه الساعة اللي تديها ربنا مش من قلبك دي يعمل بيها ايه لازم يكون عندنا مبادئ وقيم هذه المبادئ والقيم تكون ثابتة فينا وإلى جوار المبادئ والقيم الالتزام والجدية الالتزام وإيه والجدية يعني تصمم على علاقة مع ربنا تلتزم بيها وتمشي بكل جدية الناس اللي تابوا ومشوا في توبة حقيقية جت منين؟ مشوا بجدية والتزموا بعهودهم مع ربنا ناس كتير جدا ما بيمشوش بجدية في حياتهم اهي ماشية مفيش خط واحد ثابت بيمشي فيه في خطوط متذبذبة زجزاج كده ماشية رايحة جاية زي التعبان ما خط التعبان كده عمركم شفتوا تعبان بيمشي في خط مستقيم ممكن ما يعرفش لازم كده فما تمشيش في خط ثعابيني من هذا النوع الخط الملولو كده قول خليك مستقيم في حاجة اسمها استقامة القلب ولذلك الرياء ليس من استقامة القلب لأن اللي على فمه مش هو اللي على اللي جوه قلبه قلبه في حتة ولسانه في حتة اهو ده يبقى قلبه ملتوي نوع من انواع القلب اللي مش مظبوط القلب المستقيم اللي على قلبه هو اللي على لسانه واللي بيتعهد به لربنا هو اللي يعمله والمشاعر الطيبه اللي يظهرها من بره هي نفس المشاعر اللي موجوده من جوه يبقى ماشي بقلب مستقيم خط واضح ما بيرجعش فيه وفي نفس الوقت ما يسمحش ان الخطيه تخش قلبه يعني ممكن الخطية تحاربه من بره لكن ما تخشش جوه إن دخلت جوه تضيعه عشان كده بيقول سبحي الرب يا اورشليم سبحي الهك يا صهيون لان لانه قوم غليق ابوابك وبارك بنيك فيك قوم غليق ابوابك يعني قلبك مغلق امام الخطيه كلها تخش ما تلاقيش متاريس من حديد تخش لا تحاربك من بره معلش لكن تخش لا مفيش اي ثقب في نفسك تخش منه الخطيه مفيش اي خرم جوه قلبك تخش منه الخطيه قوم غليق ابوابك اخت العروس جنه مغلقه عين مقفله ينبوع مختوم مفيش فتحه من هنا ولا هنا تخش منها الخطيه ده اللي قلبه مظبوط واحد يصمم يمشي مره واحد قال لي ايه قال لي كانت في خطيه بتحاربني وكتاب يعني الكتاب ده اما يقراه يجيب له خطيه كتاب من نوع وحش فقال انا قلت عايز اتوب اتخلص من الكتاب مش اتخلص من الكتاب يعني رماه بره البيت ولا حرقه بيقول رحت حطيته فوق الصندره عندهم صندره في البيت ومشي كويس مع ربنا كام شهر وبعدين جات له الخطيه طلع فوق الصندره وجاب الكتاب يا حبيبي إن كنت مشيت مع ربنا يبقى ما تمشيش نص الطريق وتحوش خط الرجعة ده تنتهي على طول كده تقطع فراتها زي ما بيقول تقطع فراتها عثراتك عينك اقلعها والقيها عنك عثراتك ايدك اقطعها والقيها عنك كده خلاص لكن تقول برضه خلي الواحد حكيم ويعمل حساب للمستقبل اه الحكمة دي اللي هتضيعك دي دي حكمة شريرة من بتاعة العالم تقطع صلتك على طول بالخطية مفيش مش تبطل وتسيب الأسباب موجودة وتمشي وتسيب الأبواب مفتوحة وتبتعد وتخلي العلاقات قائمة وزي ما بيقول المثل يموت الزمار وصباعه بيلعب ده انت مش عايزك تبقى صباعك لسه بيلعب خليك بعيد بقلب شديد وربنا يكون معاك والساعة خلاص جه الميعاد وتفضل